انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
هيخذلوك ويقولوا إنك فاشل وغير جدير بتحمل المسؤولية هيحاولوا يحبطوك ويضايقوك ويستنزفوا طاقتك ويستفزوك هينكروا إيجابياتك وهيتكلموا عن سلبياتك وبس ارمي كل ده ورا ظهرك كل المطلوب منك هو إنك تبص قدامك وتركز على أهدافك وتنجح في حياتك في برنامج بص قدامك هنتكلم ونتناقش في موضوعات مهمة كتير مع إسلام العناني هنفهم الحكايه
بص قدامك مع اسلام العناني كل يوم سبت الساعه 3 وربع على تسعينات اف ام
مساء الفل والياسمين على احلى واجمل مستمعين مستمعي راديو تسعينات FM معاكم اسلام العناني في برنامج بص قدامك النهارده هنبدا نتكلم عن موضوع جديد هو لحظه الحب بين الزوجين وطبعا موضوعنا النهارده هو موضوع مهم جدا لكل رجل وامراه طبعا كل عام وانتم بخير احنا لسه خارجين من اجواء عيد الاضحى المبارك واجواء السعاده والفرح والايام الجميله دي ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وفرح وبهجه وسرور يا رب لو حابين تتواصلوا معنا تقدروا تتصلوا بينا على 01042 7894 وفي انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة راديو تسعينات FM وصفحة Nineties FM Live على الفيسبوك والانستجرام وتويتر ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية علشان نبدأ حلقتنا استنونا
تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه
هيوقفوك هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك خليك دايما جامد جرب حاول عاند
هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك وما تزعلش ده عادي كله كلام على الفاضي لو غرقوك قوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة
في جواك سوبرمان احلامك بالامكان وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستناك
تقدر تطير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات شوف الجاية وانسى الرايحة حبة طموح وهتعمل معجزات
تقدر تطير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات شوف الجياد وانسى الرايحات حبة طموح وهتعمل معجزات
معجزات تقدر تطير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات انت الامل
مستمعينا رجعنا لكم مرة تانية ونبدأ حلقتنا هنتكلم النهاردة عن موضوع لحظة الحب بين الزوجين أجمل مشاعر الدنيا على الإطلاق بعد الأنس بالله هي مشاعر الحب حب الرجل لزوجته وحب زوجته له إذا أحب الإنسان فإنه يرى الدنيا من حوله جميلة يشعر بالسعادة في كل عرق من جسده يشعر بالثقة في نفسه ينسى كل لحظات الإساءة التي مرت في حياته ولكن الحب لا يحلو إلا بالتعبير عنه فهذا أقسم ألا يمر يوم عليه إلا ويخبر زوجته بأنه يحبها. مرة كتبها على الوسادة، وفي اليوم التالي أرسلها في رسالة الهاتف، وفي يوم بعده وجدتها على مقعد السيارة، زوجتي أنا أحبك. فاطمأنت وشعرت بكامل الثقة في تلك العلاقة الجميلة، حدثني أحد أصدقائي وهو يعبر عن سعادته في بيته أن زوجته قامت في منتصف الليل وفي أشد أيام الشتاء بردا لتأتي له بكوب من الماء عندما أحست بعطشه وكأنها تقول له راحتي في رضاك يا حبيبي رأيته يتكلم عنها وعينه وعينه لامعة من أثر لحظات الحب على قلبه ويزداد الإعجاب ببعض الأزواج الذين فهموا لغة الهدايا عند نسائهم فقيرا كنت أو غنيا فإن للزهور سحرا في قلب المرأة ورؤية المرأة للزهور في يد زوجها تعني أنه يقول أنا مهتم بك أنا مقبل عليك أنا أقدرك وأقدر تعبك من أجل بيتنا ما أسعد الرجل إذا رجع مهموما من عمله فوجد امرأته تشعر به تلك لحظات الحب التي تحيا بها زهرة المودة والاشتياق وتبنى عليها البيوت هكذا عاش نبينا ورسولنا سيدنا محمد مع زوجته يناديها بألطف الأسماء حتى, تعل حتى تعلم أنها في قلبه مميزة ويتسابق معها حتى تتأكد أنه يحب قضاء لحظات الحب معها ويعبر عن حبه ولو أمام الناس لأن لحظة الحب هي أجمل ما في الحياة يقول الأستاذ مصطفى حسني الداعية الإسلامي أن لحظة الحب هي أجمل اللحظات التي يبحث عنها الإنسان لحظة الحب لو تواجدت يتواجد معها كل لذة وكل متعة آلاف الأفلام والشرائط والمسلسلات والأغاني التي تتكلم التي تتكلم وتتحدث فقط عن متعة اللحظة دي الفلاسفة الفلاسفة ليس عندهم تعريف يعني إيه حب كل ما يتكلموا يقولوا إن اللي بيحب بيعمل كذا وبيعمل كذا لكن إيه هو مفهوم الحب؟ قالوا إن الحب شعور لا يوصف لكن سموا لحظة الحب وقود الحياة فاللي مفتقد للحب مفتقد للحياة وأتعس الأوقات وأتعس البيوت وأتعس العلاقات هي العلاقات الفترة اللي ما فيهاش لحظات الحب أنا عايز أقول لكم على حاجة إحنا لن نستسلم أبدا للحقيقة الشيطانية اللي بتقول إن البيوت بعد الجواز بينتهي منها الحب وبتخلو من الحب وإن الحب قبل الجواز وبعد الجواز مسؤوليات وحياة ونكد لا إحنا يا جماعة اللي بنصنع لحظات الحب دي علشان تخلي البيت في منتهى الجمال خد بالك أي حد بيسمعني النهاردة وأنا هتكلم عن الحب بين المتزوجين وهو عنده نفسية يا عم بقى أنت فايق ورايق حب إيه في الأيام اللي إحنا عايشين فيها دي هقول لك براحتك أنا بكلم واحد نف... نفسه يعيش سعيد بكلم واحد نفسه يعيش حياة جميلة البيوت اللي اختفى منها الحب اختفت معاها الرحمة والتفاهم والمودة والتسامح أنا النهاردة جاي علشان أتكلم عن لحظة حب لسببين علشان لحظة الحب أنت ممكن تصنعها لو لقيت البيت فاتر أنت كرجل أو أنت كامرأة واسمعوا مني كويس النهاردة تصنع لحظة الحب تصنع لحظة الحب علشان تضخ الحب والسعادة في البيت أو علشان لو حسيت بالحب تتعلم إزاي تعبر عن لحظة الحب ليه ربنا خلق الحب بين الست والراجل؟ هناك سببين لازم تتأمل فيهم في حكمة ربنا سبحانه وتعالى للشعور الجميل ده الحب بيخليك تشوف الجمال تاني حاجة هي إن الحب بيطلع أجمل ما فيك الحب بيخليك تشوف الجمال لو عندك لحظات حب كتيرة بينك وبين مراتك أو بينك وبين جوزك أو زوجك هتشوف الجمال اللي في شريكة الحياة أو في شريك الحياة احنا عندنا في مصر مثل بيقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط اللي بيحبك بيشوف تصرفاتك الحلوة زي العسل ويشوف تصرفاتك الوحشة مقبولة ويبدأ يحاول يساعدك في إنك تغير من نفسك للأفضل علشان كده اللي عنده حب بيشوف الجمال في اللي قدامه إذا تواجد الحب تواجد الجمال عايز أقولك على حاجة اللي بيحب بيتقبل وبيساعد اللي قدامه على إنه يتغير واللي ما بيحبش بيبقى سبب في إن اللي قدامه يتعقد أحلى كلمة ممكن تسمعها من شريك الحياة هي بحبك أو بحبك ولما الكلمة ما بتطلعش اللي قدامك ما بيبقاش عنده طاقة إنه يطلعها فلازم نتعود نصنع اللحظات دي علشان نشوف الجمال رقم اتنين الحب بيخلي الإنسان يظهر أجمل ما فيه اللي بيحب بيضحي اللي بيحب بيسامح اللي بيحب بيعطي اللي بيعرف يحب بيعرف يكون إنسان عمال يغير في نفسه للأفضل وللأجمل علشان يكون هو الشريك المناسب اسمع وركز الكل بيقول أنا بدور على شريك الحياة المناسب لكن مش كتير بيقول أنا عايز أكون أنا الشريك المناسب فتعالوا مع بعض النهاردة نعرف ونتعلم إزاي نصنع لحظات الحب مستمعينا هنتوقف هنا ونروح لفاصل ونرجع مرة تانية علشان نكمل كلامنا لو حابين تتواصلوا معنا تقدروا تتصلوا بينا على 004278894 وفي انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة راديو تسعينات FM وصفحة Nineties FM على الفيسبوك والانستجرام وتويتر وتقدروا كمان تتابعونا على صفحة إسلام العناني على الفيسبوك والإنستجرام وصفحة بص قدامك على الفيسبوك استنونا
لحظة نفرح في لحظة نحزن في لحظة والعمر كله لحظة مرة وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا لحظة ألم قلب اتظلم دمعة فراق فرحة لقاء صعبة الحياة وهينة قاسية وساعات حنينة لحظة ألم قلب اتظلم دمعة فراق فرحة لقاء صعبة الحياة وهينة قاسية وساعات حنينة عد الحاجات الحلوة حواليك عدها وكل لحظة فرحة عيشها وحسها ولربنا سلم أمورك كلها ده هو عنده المبتدأ والمنتهى يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا لحظة ألم قلبي اتظلم دمعة فراق فرحة لقاء صعبة الحياة وهينة قاسية وساعات حنينة لحظة ألم قلبي اتظلم دمعة فراق فرحة لقاء صعبة الحياة وهينة قاسية وساعات حنينة
مستمعينا رجعنا لكم مرة تانية ونكمل كلامنا بالنسبة لي لحظة الحب بيكفيك فيها إنك تبقى قاري اللي قدامك قوي يعني تبقى عارف بالضبط هو بيحب إيه بيكره إيه بيتضايق من إيه بيتنرفز من إيه وطبعا هي حاجة مش سهلة خالص يعني وفيها تنازلات كتيرة قوي ووعود ومحاولات كتيرة علشان توصل للمرحلة دي لأن أنت هتيجي على نفسك أكيد في حاجات كتيرة بس لازم تبقى فاهم إن صدقك وإخلاصك مع ربنا سبحانه وتعالى أولاً ومع الشريك أو شريكة حياتك ثانيا هيخلوك توصل للمرحلة دي مرحلة الحب الصادق النقي الحب اللا مشروط فلازم ومهم إنك تكون قاري وفاهم اللي قدامك علشان لما تعمل حاجة أو تقدم حاجة تكون واصلة للإنسان اللي قدامك لأنك ممكن تكون بتبذل مجهود كبير جدا وبتقدم للي قدامك مشاعر وأشياء جميلة وثمينة وقيمتها كبيرة جدا لكن اللي قدامك آه، مش حاسس بقيمتها ومش مقدرها وشايف انها اشياء عاديه وفي كتير من الاحيان بيكون اللي قدامك مش شايفك ومش حاسس بقيمتك انت اساسا ومش حاسس بقيمه بقيمه واهميه وجودك في حياته الحب عند الراجل مشروع عايز ينجزه من خلاله بيحس بنفسه بيحس بانه انجز شيء بيحس بانه مقدر بيحس بانه مطلوب ولو- وله عوزه وله احتياج ولازم نفهم حاجة مهمة جدا وهي إن الحب بيساوي العطاء على قد عطائك واحترامك وتقديرك ليها وعلى قد عطائها واحترامها وتقديرها ليك هيتوجد الحب بينكم تعالوا مع بعض خطوة خطوة نتعلم ازاي نصنع لحظة الحب او نعبر عن لحظة الحب اصل هي كده يا اما تحس بالحب فتعبر عنه بطريقة صح وتبقى لحظة جميلة عشت اللحظة بطريقة صح او ما تحسش ان في حب وان الجو مغي- مغيم كده فتصنع انت لحظة الحب وطبعا انا بتكلم النهاردة عن لحظة الحب بين الرجل والمرأة المتزوجين في عالم نفس واستشاري للمشاكل الزوجية اسمه جاري تشابلن الراجل الطيب ده عمل خدمة جميلة جدا في الإنسانية وألف كتاب اسمه لغات الحب الخمسة وكانت نظريته هي إنه بيقول علشان تعرف تعبر عن حبك أو تفهم الحب فيه لغات للحب في بعض الناس بيعملوا تصرفات في واحد بيبقى عايز يعبر عن الحب ده بس اللي قدامه مش فاهمه فأنت علشان توصل للي قدامك او توصل للي قدامك انك بتحبه وعلشان توصل لشريك الحياه انك بتحبه لازم تفهم اللغه اللي هو بيفهم بيها الحب وعلشان تفهم ان مراتك او زوجتك بتقولك انا بحبك بتصرفات معينه لازم تفهم لغتها في التعابير فقال ان في خمس لغات البشر بيعبروا بيهم او من خلالهم عن حبهم لشركاء الحياه او لاي حد رقم واحد كلمات الثناء والتشجيع الكلمه الحلوه رقم اتنين تكريس الوقت ان انا ابقى قاعد ومهتم بشريك الحياه رقم ثلاثة الخدمات أو الخدمات. رقم أربعة الهدايا. رقم خمسة الاتصال البدني الجيد. وإحنا مع بعض واحدة واحدة كده هنتعلم الكلام ده. لغة الحب الأولى يلا بقى نرش حب علشان نجني حب. الحب عامل زي ال- البرفان لما ترشه أنت الأو... لما ترشه أنت أول واحد هتشمه. بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللي هيدي اي حاجه اللي هيدي حب هيستنشق الحب وهيرجع له ومش هيتظلم فهتدي اسوه هتاخد اسوه هتدي حب هتاخد حب رقم واحد كلمات الثناء والتشجيع وانا بتكلم معاكم هذكر لكم بحث اتعمل على مستوى العالم بيسالوا الاطفال الصغيرين هل في حب بين والدك ووالدتك فالاطفال بيقولوا هم كانوا بيعملوا ايه قدامهم يخلوهم يحسوا انهم بيحبوا بعض كلمات الثناء والتشجيع شوف من أكتر المشاعر الجميلة اللي شريك الحياة بيشعر بيها هو شعور الأمان مع اللي بيحبه والأمان بيجي لما أحس إني شايف نفسي بعينيك إنسان جميل لما تكون الست شايفة نفسها بعيون زوجها إنه واثق فيها وراضي بيها ومبسوط منها وبيقول لها كلام حلو وبيشجعها كتير ساعتها الست بتحس بعيون زوجها إنه مبسوط وحاسس بالأمان أو الراجل بيحس بعيون زوجته إنها مبسوطة وحاسة بالأمان معاه ده ما يجيش إلا بالكلمة الحلوة لكن كثرة التريقة والكلام المحبط والكلام اللي يدل على عدم الرضا بيخلي الإنسان يشعر بأن حياته كلها تعاسة لأن شريك الحياة اللي عايش معاه كلامه مش حلو معاه من أكتر الأشياء الجميلة اللي الواحد بيحب يسمعها وبتشجعه هو الاسم وإن شريكة حياتي تنده لي أو تناديلي باسمي بطريقة جميلة كانت في طفلة من الأطفال اتسألت بتعرفي إزاي إن بابا بيحب ماما فقالت إن باباها بينده على مامتها وهو طيب قوي وصوته طيب قوي وهو بينده على ماما دي طفلة هي اللي بتقول الكلام ده وده فكرني بقصة تانية أو بواحدة كانت بتقول أنا بكره اسمي لما جوزي بينادي عليا وما بطيقش أسمع اسمي وهو بينادي عليا بطريقة كلها عنف وفهمت وقتها ليه حبيبنا ورسولنا ونبينا الكريم سيدنا محمد كان دايما بيقول للسيدة عائشة يا عائش وده دلع عائشة وليه كان دايما لما ينده عليها يقول لها يا حميراء حميراء يعني البنت البيضة المشربة بحمرة عارفين كلمة آه، حمار وحلاوة دي كانت كلمة في اللغة العربية بتدل على جمال المرأة فكان دايما ينده لها وينادي عليها بالصفة الجميلة دي ويذكر خلقة ربنا دي علشان كده جاري تشابلن مؤلف كتاب لغات الحب الخمسة بيقول أنا جات لي واحدة بتقول لي جوزي مش بيسمع كلامي خالص بتقول عندنا مراية مكسورة في البيت وكل ما أقول له لو سمحت غير المراية يا أخي قلت لك امبارح حرام عليك منظرنا هيبقى وحش انا كل ما اقول لك حاجه ما تسمعش الكلام وكل مره تقول له كده ما يعملش حاجه ويطنشها ويعمل نفسه ايه مش سامعها فجاري تشابلن قال لها انا هقترح عليك اقتراح لو بس شال كوبايه من مكانها اشكريه لو عمل اي حاجه كويسه اشكريه لو ساعدك في غسيل المواعين مثلا اشكريه وقولي له انا متش- متشكره جدا لانك شلت الكوبايه دي من مكانها والله اه وقولي له كمان والله من غيرك البيت بيبقى مضلم او مش حلو وهكذا اثني وشجعي تصرفاته وساعتها هتلاقيه هو لوحده بيجري على الشعور ده وهتلاقيه عايز يعمل لك أي حاجة لأنه هيسمع منك كلمات الثناء والتشجيع ومن أقسى التصرفات وأقسى اللحظات لما تبقى الست لابسة لبس جميل ومتشيكة وتبقى في قمة جمالها وزوجها يتريق عليها ويقول لها كلام يضايقها ويزعجها ويقعد يتريق على الميك اب بتاعها ويقول لها كلام محبط لأن ده عكس الثناء والتشجيع اتعلم تقول كلام حلو وجميل لزوجتك اتعلمي تقولي كلام حلو وجميل لزوجك مستمعينا هنتوقف لحد هنا وهنكمل كلامنا عن موضوع لحظة الحب بين الزوجين في الحلقة القادمة إن شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة استنونا في حلقة جديدة من برنامج بص قدامك كان معكم إسلام العناني تحياتي
بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه ارسمني في ليلك نجمة ضيعي الماء في العين اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري لو تطلب من عينيا لو تطلب عمري كمان هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان
ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت من الطريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت إن الطريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال
أنا عايزك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك مطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي كلامي لو وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وأنا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براه في واحدة تملي في دارك وفي ضعفك هتقويك تأمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك والآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك ده من